أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا يذكرون أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان ذات مرة رجله شعر فيها شيء من تنميل فقيل له أتحب أن يفرج عنك ما أنت فيه اذكر أحب من تحب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم فبرئ من ساعته السؤال اذكر أحب من تحب أول حاجة تطلع من جواك من تحب بصدق بمنتهى الإخلاص مين اللي تحبه قوي مين اللي بيجي على بالك كتير هو كلمة هو دي تعود على مين عليه جل في علاه هل هو أحب من تحب يقولون ادعى قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم محبة الله فقالوا إنا نحب ربنا حبا جما فأنزل الله آية المحنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يبقى الموضوع يا جماعة لما نتكلم عن محبة ربنا المسألة مش بالدعوة يعني أنا وإنت من هنا للصبح بتحب ربنا يا هو فيك أكبر من ربنا في قلبي ده ربنا ده حبيبي الشغل ده مع بعض ماشي لكن معاه لا هل هو أكبر من تحب هو ده السؤال أنا النهاردة عايز أقول لك لو بتحب ربنا المفروض يبقى حالك عامل إزاي هل جربت في وقت من الأوقات طعم الحب بيضحكوا عارفكوا وعارف أسراركوا هل جربت طعم الحب طيب هو ايه الحب انا عايز اجيب في الحب معنى جميل يتناسب مع المقام ده اهل اللغة بيقولوا ان كلمة حب جاية من حاجة اسمها حبب الاسنان اي صفاؤها ونقاؤها وبياضها فالحب صفاء ونقاء حاجة ايه بعيدة عن شهوات والملذات طيب السؤال لماذا أحببت من تحب انت مجرب قبل كده كتير عارفك حبيته ليه حبيتها ليه بيبقى فيها شوية صفات الإنسان بيتعلق بحاجات معينة مثلا واحد يقول أنا شايف في حاجة بتشدني تجاه الآخر معرفش إيه وأنا أقول لك ومفيش حاجة بتشدك ليه ده كل مولود يولد على الفطرة الفطرة ان في قلبك كده حاجة لازم تشدك ناحيته جل في علاه فطرة الله التي فطر الناس عليها واحد يقول أنا اتشدت له علشان القلب يعشق كل جميل مش كده طيب ما هو جل في علاه جميل يحب الجمال جميل في ذاته جميل في صفاته ابن المبارك بيحكي قصة بيقولوا ان حصلت في وقت من الاوقات الدنيا كان اجدبت تماما مفيش مطر فالناس طلعت كلها علشان تدعي بالاستسقاء مفيش فايدة يدعوا مفيش اي حاجة لغاية ما طلع عبد كده غلبان وقعد يدعي فقال ايه بقى قال الهي قد منعتنا غيث السماء لتؤدب الخلق فأسألك يا حليما ذا أناه يا من لا يعرف عباده منه إلا الجميل أن تسقينا الساعة وأخذ يقول الساعة الساعة الساعة الساعة حتى استوت السماء بالغمام وأقبل المطر تعرف تدعي بالدعوة دي أنت؟ يا من لا يعرف الخليقة عنه إلا الجميل أنا عايز أسألك بقى طب وانت ساعة ما تبتلى ليه بتقراها بسوء ظن إيه اللي مخليها مقفولة قدامك هو ده السؤال يا جماعة خلونا صراحة رجلك تقيلة في الطريق ليه ليه يعني النهاردة إذا دعيت إلى أي باب من أبواب الخير وعرفت أن ربك حبيبك مش أنت لسه بتقول بيحب ده ليه ما تلاقيش عندك الرغبة والسرعة أن أنت تنجز أنا يمكن حكيت الموقف ده قبل كده حصل معايا أنا أن يوم من الأيام كنت تعبان جدا وخلاص بقى مش قادر تماما عايز أنام عايز أنام يعني ومطبق يومين ورا بعض فدخلت قلت لهم لما يكون مين خلاص هنام التليفون رن فلان الفلاني احد احب الناس الى قلبي انا لقيت جوايا بعمل ازاي بفز اتنطر كده من على السرير جري يا فلان ونسيت النوم ونسيت التعب ولقيت نفسي كاني بقول وعجلت اليك ربي لترضى هو ده لو بتحبه بجد الموضوع هيختلف فعشان كده هل تعرف عنه الجميل طب ليه ساعة البلاء بتقعد تقول عملت كده فيا ليه ليه لما النهاردة اقول لك ظبط احوالك وناخد مع بعض قرارات ويلا ايدي في ايدك تسخن حبتين وتنام بعد كده هو ده تعالوا نعمل حوار بين اتنين متحابين اتنين اتجوزوا كل واحد منهم هيقول حب ايه في التاني ماشي علشان نقول اهو ادي الصفات اللي بتخلي الواحد اللي عايز يقبل ويحب هي تقول مثلا ايه عايزاه راجل قوي شخصية مش كده ان خير من استأجرت القوي الامين ليه في فطرة المرأة عايزة اللي تركن عليه صح طيب ولله المثل الأعلى أليس هو القوي أليس هو الوكيل أليس هو الولي هو ينفع تعتمد على غيره لا يعتمد إلا عليه شوفها في يوسف وهو يقول عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين انت عارف لما تترمي بحملك كله عليه تحس بالراحة الأمان الواحد يبقى القلق مخليه مش على بعضه وبكرة هيبقى فيه ايه ويحصل ايه ويجرى ايه ويعمل ايه يقوم يصلي ركعتين قرة عين يلاقي نفسه بقى حاجة تانية خالص وجعلت قرة عيني في الصلاة القرب منه بيعمل كده يا جماعة لما ترمي حملك كله عليه تحس بالمعاني الجميلة أوي دي فهو القوي هو القاهر فوق عباده هو الولي أنا صرفت له أمري إن وليي الله تعرف تبقى كده قبل ما تطلب حاجة من ولي أمرك تطلبها منه هو هو الولي قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد صححه الألباني لا يتولى الله عز وجل عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة بمعنى لو ربنا وليك لو انت بتعتمد بس عليه في الدنيا لا بتعتمد على اسمك ولا اسم عيلتك ولا فلوسك ولا مركزك ما بتعتمدش إلا عليه هو وحده حبيبك يبقى خاص يبقى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة هو لما يقول أنا اتشدت لها ليه في بعض كده الرجال يقول لك أصلها حيية على أنها بقت مش موجودة قوي يعني بس موجود برضه بعض الناس أحب فيها إيه حيائها مش كده ولله المثل الأعلى ربك حيي يا نهار أبيض استنوا بس حيي إزاي قال صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين يبقى هو جل في علاه يستحي منك إذا رفعت إليه يديك وانت ما تستحيش منه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث استحي من الله استحياءك رجلا من أهلك يعني لو والدك واقف هتعمل الذنب ده لو الراجل الطيب صاحبك فلان أخوك في الله واقف هتبص البصة دي يا أخي لا يكن الله أهون الناظرين إليك ياي أنا جسمي بيقشعر لما أحس إن هو هو يستحي هو يستحي وأنا نسأل الله العفو والعافية شوف إبليس يسأله بعد المعصية فيجيبه يبقى أنت تقيل عليك ليه تقيل عليك ليه رفعة إيدين تقول له فيهم يا رب يا رب ليس لي أحد سواك خذ بيدي إليك مش عايز أعرف غيرك أنت وبس تبقى في قلبي تقلت ليه دي يا شباب الله حي ستير من المعاني الجميلة قوي ابن القيم بيقول انظر إلى هذا المعنى هو أنت لما تعمل معصية أنا لما أعمل معصية دي محببة إلى الله ولا تبغض الله ربنا يبغض صح يكره ده صح طيب أنا لو أكره أن أنت تعمل قدامي أي حركة تمسك الموبايل دلوقتي وتقعد تتكلم ممكن أروح جاي وماسك الموبايل من وخلاص لا لا مش هعمل كده ما تقولش صح يعني لا أمكنك لو أنا قادر يا جماعة ما ينفعش كده على الأقل هتاخد لك كلمتين طيب هو يراك تصنع الذنب وهو القادر على أن يحول بينك وبين الذنب وتتمكن من الذنب وفيه بغضه ويسيبك ويقول لسه مش فاهم ويحلم عنك ولا يعاجلك بالعقوبة وما تحبوش يعني انت بتعمل اللي هو بيكرهه ولسه حليم عليك الله حيي ستير هي تقول أنا بحس معاه بالأمان وهو يقول أنا أحس معاها بالدفء والحنان وأنا أقول الحنان والأمان عند الرحيم الرحمن شوفوا يقول إيه وحنانا من لدنا ما بيجيش عليك أوقات كده تبقى عايز تترمي في حضن دافي تبكي وتفضفض وتئن ما بتجيش اللحظات دي مفيش حد مننا ما يبقاش محتاج شوية الجرعة دي ويقعد يبحث عنها هنا وهنا وهنا وهنا والله لن يجدها إلا عند الله وحنانا من لدنا الأمان فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فكل قلق بيزول كل مشكلة نفسية كل حاجة ممكن تعرض ليك الأمان والحنان عند الرحيم الرحمن هي تقول دي داخلة على طمع بقى أنا أحب فيه كرمه وعدم بخله وأنا أقول وهل من كرم أعظم من كرم الله جل في علاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جواد ومعنى الجود في حق الله أنه يعطي على استحقاق وغير استحقاق يعني أنت تستاهل أو ما تستاهلش هو كريم إن الله جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها أحد السلف بيقول حجيت في سنة من السنين فبيقول فقلت في دعائي اللهم إني قد وهبت حجتي وجعلت ثوابها لمن لم تقبل حجته عالية دي جامد قوي ده بيقول ايه خلاص راجل كريم فبيقول يا رب حجتي دي لأي واحد لم تقبل حجته قال فرأيت في المنام وجاءني هاتف يقول يا فلان تتسخى علي هتتكرم علي أنا تتسخى علي وأنا خلقت السخاء والأسخياء أنا أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأحق بالجود والكرم عن العالمين قد وهبت كل من لم أقبل حجته لمن قبلتها كله يا عم قبلت حجته كرم جود مر علي الأسبوع ده أنا بشرح الأسماء والصفات نشرح فيها أسماء الله تعالى وصفاته فالأسبوع ده كان فيها اسم الله الكريم فمعرفش إيه اللي حصل في آخر الجلسة قلت أنا أشعر إن الأسبوع ده إن شاء الله لكل الحاضرين يعني سيجود الله بالفضل على كل من حضر وتكون دي جائزة إن إحنا قعدنا نتدارس اسم الله الكريم والله هذا ما حدث جاد الله بالفضل علي في أمور ما كنت أظنها كريم فاتصل بي واحد امبارح بقول له بتحبه قال لي ياه كريم قلت ده اسم الله الكريم ده شغال على طول عليا كده أسأل الله تعالى أن يحبكم ويحبنا جميعا المعاني دي بقى يا جماعة عايزين نقعد كده نتكلم شوية عن ربنا علشان تتملي قلوبنا بحبه مثلا هو ممكن يقول أنا حسيت إنها أقرب واحدة ليا بحس إنها دي أكتر واحدة هتفهمني وأنا أقول يقول ربي وأحق القول قول ربي فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب أقرب ليك من كل ما تتصور ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أنا عايز بجد ده الواجب العملي الأول لجلسة النهاردة تكتب ورقة وابعتها لي على الايميل او اي حاجة انا بحب الكلام ده جدا بس بشرط كلام صافي مش من دماغك ومش متحفظه كلام وجداني انت حاسه بتحبه ليه ما تسمعليش ما تجيش الكلمتين اللي احنا قاعدين نغششهم لك تطلعهم يعني تقولي طبعا عشان هو كذا ده ربنا كريم ده ربنا رحيم ده ربنا كذا لا لا لا انا عايز مواقف انت حاسس انه كريم انت حاسس ان ودود بيتودد اليك بينزل في الثلث الاخير من الليل ويقول لك هل هل هل طب وفي الثلث الاخير من الليل ما بتقومش يعني جري وتقوم تقف بين ايديه وتقول يا احنا عايزين كلام كلام بجد انت حاسس ايه جواك تجاهه عملي اكتب بتحبه ليه تعرف اقعد كده جرب التجربه دي كده هتلاقي ساعات ما تعرفش تكتب ساعات ما تعرفش تعبر بس هو في حاجة جوايا بس أنا مش قادر أعبر عنها اقعد كده كتير علشان خاطر أملأ قلبك أنا عايزك تعيش معاه شوية هتتحل كل مشاكلك والله والله هتتحل كل مشاكلك فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به بصره الذي يبصر به وإن سألني لأعطينه ولئن استعذني لأعيذنه كل حاجة خلصت بس هو يحبك من الحاجات الجميلة قوي ربنا سمى نفسه باسم جميل قوي سمى نفسه الطيب مش ربنا طيب إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا اسمه الطيب وصلة ولا تتفك دي طيب يحبك مطيب صافي كده نقي ما فيكش أي حاجة من ملوثات الذنوب دي طيب لا أرحم بك منه ولا أحن عليك منه والله لو أقرب المقربين إليك وضع في كفة حبه ووضع حب الله لك يبقى ما فيش مقارنة أصلا هو ربنا بيحبك ربنا بيحبنا يا جماعة قول لي على ايه دي مناظر تتحب لا بيحبك بيحبك على شكلك كده يلا ايوه بيحبك بحبه لك اصطفاك فجعلك من اهل الاسلام صح عملت لها ايه دي ولا حاجه بحبه لك اوقفك بين يديه شرف الملك جل في علاه بيوقفك قدامه وبيحبك كده ويحبك تقف تسأله ولو ما سألتوش يغضب عليك يبقى ما بيحبكش بحبه لك يسر لك طرق الهداية بحبه لك تعرف تقول تحت المعنى ده كمان كلام كده انت حاسس ان ربنا بيحبك الناس بقى بتقول ربنا بيحبني لو اداني فلوس كتير او لو اداني كل اللي انا عايزه ده شغل مصلحة ده لو استشعرت انه يحبك وانت لا تبادله حبا بحب ينفع يبقى حب من اتجاه واحد هل جزاء الاحسان الا الاحسان انظر الى هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر تخش انت المسجد دلوقتي تصلي يحصل ايه إلا تبشش الله وفي لو إلا تبشبش الله له من حين يخرج من بيته كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم شوفوا فرحته بيك اللي يبقى فرحان بيك كده يبقى بيحبك ولا لا يا نهار ابيض ربنا يتبشبش يا اخي ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول افضل الاعمال ادخال السرور على قلب مسلم الا تحب ان يتبشبش الله لك ويضحك اليك ابو رزين الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه ابن ماجه صححه الالباني قال له أو يضحك الرب جل وعلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول يضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره فقال أبو رزين أو يضحك الرب عز وجل قال نعم قال لن نعدم من رب يضحك خيرا هو ربنا بيضحك آه تبقى الأمور سهلة يبقى يحب الله جل في علاه قال عشان يطمنك ويقول لك لو جيت لي لوحدي حكفيك من كل حاجة قال أليس الله بكاف عبده بلى يا رب ما يكفيكيش ما يكفكش ربنا عايز حد تاني معاه أليس الله بكاف عبده بلى يا رب أنت تكفيني كفاية عليا بس إن أبقى قريب منك طيب تعالوا بقى نقول لما انت حبيت كنت حسيت ان اللي قدامك ده حبك امتى عشان تبقى قدامك علامات كده تعرف بيها يعني انت من خبرتك الطويلة في هذا المجال تقول اه لا امتى تعرف كده يقول لك مثلا او هي بقى تقول لا معاملته اتغيرت اسلوبه اتغير الكلام بقى بشكل تاني كده صح المعاملة فيها حاجة تانية خالص طيب انظر له جل في علاه يطاع فيشكر يعصى فيغفر يعني انت دلوقتي ربنا من عليك بنعمة الجسم والصحة وكده فقوم صلي ركعتين قمت صليت طيب ما هو دول أقل واجب تعمل كده يشكرك عليهم يزودك من النعم ابن القيم بيقول إذا لم تجد بعد الصلاة سرورا وانشراحا فاعلم أن العمل مدخول في مشكلة ليه؟ قال لأن الرب شكور لو قبلهم يبقى في حاجة هتتغير جواك إيه الأخبار؟ لازم تبقى كده يطاع فيشكر يعصى فيغفر يجيب المضطر يكشف الضر يسمع كلامي ويرى مكاني ويعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليه شيء من امري يظهر الجميل ويستر القبيح اسمعه وكانه يقول لك عباد اعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى عملت فيك ايه وحش يا شباب أي واحد مننا كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي بس السؤال منه لكل واحد مننا يا جماعة عمل فيك إيه وحش عباد أعرضوا عنا بلا جرم أنا ظلمتك أنا ظلمتك بصوا انتوا تقولوا ايه لا لا طبعا ربنا ظلمنا لا ابدا ده يا سلام احنا الوحشين واحنا كده وتقعد بينك وبين نفسك تقول وانا كنت اعمل ايه يعني عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى أساءوا ظنهم فينا فهلا أحسنوا الظن فإن عادوا فقد عدنا وإن خانوا فما خنا وإن كانوا قد استغنوا خلاص استغنيت عني خلاص ما بقتش ليا قدر عندك وما قدر الله حق قدره وإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم أغنى انظر هذا العبد الصالح أحد الصالحين رؤيا بعد وفاته في منام فقيل له ما فعل الله بك قال غفر لي تدري بماذا عمل ايه مررت يوما بامرأة تحمل جرابا ثقل عليها حمله ست ماشية في الطريق مش قادرة تشيل الحمولة فرحت جاي واقف ورحت شايل بدلها فشكر الله لي فغفر له وإحدى العابدات كانت تقول يا رب بص الناس اللي بتفهم بقى إن الذنوب أقل في جودك من ألا تغفرها يعني في بحر كرمك ذنوبي دي تطلع ايه إن الذنوب أقل في جودك من ألا تغفرها فمن ثم خلا قلبي من الذنوب لمحبتك لو قلبك بقى مليان عمران بحبه الذنوب ما تبانش خلاص كأن لا ذنب لك فالمحب لا يعذب حبيبه هذا المعنى كله يصب في المعنى الأساس الذي أريد أن نخرج به من هذه الجلسة ألا وهو الأعمال اللي لازم نتفق عليها اللي بتقول لو بتحب ربنا بجد تبقى لازم هتعمل كذا وكذا وكذا وكذا أول حاجة لو بتحب ربنا بجد لازم يبقى في قرار النهاردة دلوقتي حالا لو بتحبه بجد قرار القرار توبة شوفوا هو بيتودد ليك وليا يتودد اه والله يقول ايه افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه ابن عباس كان بيقول انظر له آذوا أولياءه واتهموه جعلوا له الأنداد وجعلوا له البنين والأولاد سبوه ثم قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه وقال في حق من آذى الأولياء إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا دول يا رب فتنوا المؤمنين دول ناس ظلمة دول ناس قال ثم لم يتوبوا دعاهم للتوبة يبقى حجتي وحجتك ايه على كده القرار توبة شوفوا مرت بيا قصة جميلة أحد الناس بيحكي بيقول أنا كنت مقضيها شات على النت وغاوي بقى أنا إيه اتعرف على الاجانب وبتاع و... وبنات والنظام ده يعني فبيقول في مره من المرات على النت فبعمل شات هم؟ اسمك ايه محمد ياه مسلم الله اكبر حلو قوي انت مسلم بيقولوا ايه الموضوع يعني قلت له يا ده انا كنت نفسي اعرف كتير قوي عن الاسلام احكي لي عن الاسلام كده ايه الموضوع فبيقول فقلت لها طب ممكن خمس دقايق بس كده اخش اعمل search على النت اي حاجه ففعلا بيقول كده رحت داخل site اي حاجه التعريف عن الاسلام بالانجلش عشان نعرف نفك الخط يعني فبتقول بدات تسالني بيقول اول مره احس ان انا ليا قيمه في الدنيا انا بقى بتكلم عن الاسلام حاجه كده يعني فيقولوا والله فعلا غيرت فيا فكل بقى الحاجات اللي كنت بمشيها كده والدردشه لقيت نفسي هايف قوي وماليش لازمه خالص واللي انا كنت بقضيه دردشه ده كله ملوش لازمه وفعلا رحت ماسح كل الحاجات دي كلها وما بقتش اعمل شات مع حد الا مع دي فبدات تسالني ففي وسط الكلام سالتني فقالت لي من هي عائشه فعائشه طبعا عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص ومش عارف حاجه اكيد دي هتسال في حاجات فبقول فلما بدأت تسأل قلت لا أنا أنزل أقول لها بنت الحلال أنا هبعت لك كام كتاب على كام حاجة اتصرف أنت علشان بلاش الأسئلة المحرجة دي بيقول وقد كان رحت رايح لأحد الناس قلت له بقول لك إيه ده في واحدة شكلها كده يعني إيه باين هتسلم دي ولا إيه أنا مش فاهم ظبط أنت الموضوع معاها يعني فنجيب كتابين وخلاص وقد كان فعلا رايح للراجل وراح جايب كتابين وبيقول رحت جاي زي إسلامي طيب ورحت باعت بالبريد السريع ويبقى خلصنا من الموضوع ده يعني شوية وراحت بعتالي أنا لو عايز أدخل في الإسلام أعمل إيه فبيقول فقلت لها تشهدي وكده يعني هو ده اللي أنا أعرفه فبيقول في اللحظة دي بعتت قالت لي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها بأسبوع قالت لي أنا عايز أحكي لك أنا كنت في تعاسة شديدة أنا حاولت أنتحر خمس مرات لولا إن زوجي لحقني في كل مرة أنا كنت عايشة في ضنك ما بعد ضنك أنا شكر ليك أنت فعلا كنت سبب في حياتي أنت اللي انتشلتني أنا على أيديك ولدت ولادة جديدة فبعت لها قال لها يا ستي ده انا اللي اتولدت على ايديكي ولاده جديده ده انا ما كنتش فاهم اي حاجه في اي حاجه ويقول فبدات ادردش معاها وقلت لها الموضوع اصلا انا ما كنتش كده خالص ولا اي حاجه ولا انا عارف اصلا ايه اللي في الموضوع وربنا سبحانه وتعالى كرمني بانه بعتك ليا بعديها بشهر شهرين بشرته ان زوجها اسلم وسمى نفسه احمد وتسمت هي بعائشه وبيقول قعدت تبكي بحرارة وأخذت تحمد الله عز وجل كثيرا وقالت لي أنا مش مصدقة نفسي إن أنا بقيت كده هو بيقول أنا اللي قلت لها أنا مش مصدق نفسي إن أنا أكون سبب في هداية أسرة وأدخلهم الإسلام صاحبنا طبعا بقى حاجة تانية خالص النهاردة المسألة إن ربنا سبحانه وتعالى من عليه شوفوا بموقف حسسه بالقيمة العظيمة اللي احنا مش حاسينها هو يا جماعة الإسلام ده حاجة كبيرة قوي كده احنا منتمين ليها كبيرة قوي عظيمة قوي ولا الموضوع مش كده القرار من هنا القرار يبتدي من هنا يوم ما تحس انت مين ارفع رأسك أنت تنتمي لأعظم دين الدين الوحيد الذي يجيب على متطلبات الروح والجسد الدين الخاتم ليه انت حاسس ان انت بانتمائك للدين ده تحط راسك في الارض واحنا مهزومين ودي مشكلتنا الكبيره ده الغزو الثقافي اللي اتعمل عليا وعليك فبقيت بعد كده مش فارقه معاك وبقيت حسيت ان دينك ده يمكن يكون هو السبب في اللي انت فيه والله الذي لا اله الا هو أنا عايزها تطلع من قلبك زي المقداد ما كان بيقول رضي الله عنه والله لأموتن والإسلام عزيز تعرف تبقى جواك كده أمة والله تحتاجك قول لي يا عم أنا مين أنا يعني عشان تقعد تقول لي حمل أمة ورب همة أحيت أمة والكلام الكبير ده والله لو صرت رجلا مع ربك هتبقى حاجة تانية خالص الدين ده يصنع المعجزات يغير حاجات تبقى من حال لحال فما تهونش نفسك انت مش رخيص النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الكعبة فقال مرحبا ببيت الله ووالله للمؤمن أعظم بركة منك أعظم حرمة منك إن الله حرم منك واحدة هذا البيت حرام وحرم من المسلم ثلاث دمه وماله وعرضه غالي انت قوي عنده بس انت اللي بترخص نفسك بالذنوب والمعاصي لو بتحب ربنا هيبقى اول قرار توبة هيبقى القرار وعجلت اليك رب لترضى خلاص والله لا أتغير بس يا رب خد بإيدي يا رب لا تتركني إلى نفسي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ليه ما تبقاش كده ليه انتوا حاسين بالضعف حاسين بالهوان ارفع رأسك ذنوب لها رب عفو كريم تواب يتوب عليك يقول ربي إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقف انت النزيف خلصت المشكلة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم خد قرار والله لكن سايب الذنب ده ومش عايد له تاني ولو وقعت فيه يا رب هعمل كذا وكذا احنا في درس العادة السيئة اتصل بي اخ قبل على طول قال لي كده قال لي يا شيخ أنا عايز أحكي لك تجربة عن أحد الناس في واحد كان بيعمل الموضوع ده وبعدين حلف على نفسه قال والله العظيم لو عملت ذنب ده لكون صايم 11 يوم يقول لي مش عارف اشمعنى 11 يعني بس ايه ماشي خلاص والله لو كنت صايم 11 يوم طب خلاص بيقول لي في ال 11 يوم وقع في الذنب مرتين فاصبحوا 33 صامت 33 يوم بيقول لي أقسم بالله العظيم يعني نفسي أكيد أنا خطاء يعني بس يستحيل أفكر في الذنب ده يستحيل قرار هو ده قرار هنبطل ده الذنب الفلاني ده خلاص في اللحظة اللي انت هتعمل ليه هتصدق ليه عشان انت عايز تحبه عشان هو بيحبك علشان انت عايز رضاه خلاص أحد الإخوة بيحكي لي في موقف كان يعرف بنات وبتاعه قبل الالتزام يعني المهم بصوا الدخلة طول ما هو قاعدين الناس يقولوا له يا ابني سيب بس السكه دي انت عارف اخرها ايه وبتاع وغيرك يعني عاش الدور ده ولف فيه 3 4 5 مرات واخرها عذاب ونكد فبلاش بصوا كلموني في اي حاجه الا البنات اي حاجه الا البنات مش هقدر يعني عشان ما خدعكوش جالي والوضع بقى مختلف خالص يبكي ليه اهانوني وبعدين لا انا خلاص انا هبطل الموضوع ده انا مش عارف ايه يعني هي علشان خاطرك خلاص تترمي وعشانه هو تقيلة هي كده ارجع له بكلك وهو يظبط لك كل حاجة دبر لي فإني لا أحسن التدبير ده أول قرار توبة لو بتحبه هتجدد توبتك ليه هتحس ان انت يا ده انا كنت محروم منك قوي احد الناس برضو قصة توبته كانت جميلة قوي جالي بيقول لي انا عملت كل حاجة في الحياة عشر سنين ضياع انا وصل بي الامر الى والى والى والى بعدين المهم قصته قصة طويلة لكن خلاصتها يعني في الاخر خالص حصل له كم موقف كده من ربنا عليه بالتوبة شهر ستة اللي فات بيقول لي أنا بدأت أعرفه والله العظيم كده كان بيقول بيقول لي أنا كنت بقف كده بص اتقلبت العربية في مرة من المرات وعربية بشيء وشويات رحت بصيت في السما كده قلت له ايه ده انت بتاخدها مني والله هكون جايب احسن منها بيقول لي بص انا كنت عقلي عامل ازاي انا دلوقتي بصحى والله دمعتي على خدي وبقعد اقول له انا كنت محروم منك قوي انا بحبك قوي انت كريم قوي يا ده الواحد لما بيبقى شارد وبعيد ازاي كان محروم من المعاني الجميله دي من الاحساس ده سيدي ومولاي والهي وحبيبي رضاك منيتي وقربك غايتي لا تحرمني منك ولا تحرمني لذة القرب منك دوقها قلبك عشان احنا كلنا محتاجين نجدد التوبة ده أول قرار التوبة القرار الثاني اللي احنا محتاجين النهاردة ان احنا نتوقفه مع بعض فيه لو هتحبه هتبكي من الفرحة بقربه يا جماعة قالوا أول علامات المحبين بكاؤه في الخلوات انت عارف لما تبقى واحد بعيد وانت بتحبه قوي بعدين يعني يقبل عليك تلاقي نفسك أول ما تشوفه طاير من الفرح يمكن ساعتها ما تتمالكش نفسك تبكي من شدة الفرح أنا محتاجك النهاردة تقول كده معايا إني ذاهب إلى ربي سيهدين إني مهاجر إلى ربي أنا رايح له أنا خلاص هقفل كل حاجة نفسك هتيجي تقول لك مش هينفع سيبك من الكلام ده الكلام ده اتقال عشرين ألف مرة شرايط وكتب ومحاضرات يا عم انت عارف نفسك كويس انت مش بتاع السكه دي اسمع لك كلمتين كده على الماشي بس ايه يهدوك كده و... وبعد كده تبقى تظبط حياتك زي ما انت عايز الشيطان هيقف لك هيقول لك خلاص مش سمعت الكلمتين مش خلاص قول لي طيب هتعمل ايه في الموضوع بتاع البيت يعني دلوقتي هتخرج تمسح المكالمات والاسماء والبتاع وخلاص كده هتبطل يومين ثلاثه لو رنت عليك مش هتعمل حاجه خلاص مش هينفع اسمع كلام اسمع كلام وهتعمل ايه في الموضوع الفلاني وهتعمل ايه في الموضوع الفلاني يا ابني هي الدنيا متعقده ما تحاولش الكلمتين دول بس كده ده هو مش عارف انت احنا عايشين ازاي انا عايزك بقى تقول له في اللحظه دي الكلمتين دول كلا ان معي ربي سيهديني تعرف تعملها كده يجي يقول لك اي حاجه من الحاجات دي تقول له بس بس كفايه كفايه ان معي ربي سيهدين انا معايا ربنا وطالما توكلنا على الله عز وجل مش هيضيعني آه الله أمرك بهذا آه مش هو اللي أمرك إن أنت تغض البصر مش هو اللي أمرك إن أنت تبتدي تحافظ على صلواتك مش هو اللي أمرك إنك تعمل كذا وكذا وكذا من الحاجات اللي أنت مش مظبط فيها آه الله أمرك بهذا خلاص إذا لن يضيعنا يبقى مع الشبهات والحاجات دي اطلع بيها على طول كلا إن معي ربي سيهدين لما تفطر الكلمتين دلوقتي شحن لمدة ساعة ساعتين يوم يومين الله أعلم على حسب كل واحد واستقباله عايز تشحن تاني تعمل ايه ردد الآية دي تاني أجي الدرس من تاني ها عايز تشحن من تاني تعمل ايه انا عايزك تردد ال... في شوية كلمات كده ايات كده تقعد تفتكرهم على طول لما نفسك تقول لك للذنب من تاني للمعصية من تاني قل لها إنه ربي أحسن مثواي ما ينفعش بعد الخير ده أعمله كده بعد ما عرفت حاجة عنه أهجر طريقه إنه ربي أحسن مثواي شوفوا اللي أقبلوا على ربنا وحبوه كانوا بيقولوا إيه أحد الصالحين بيقول كنت ماشي فسمعت صوت كده حزين قاعد يقول إيه أنت تدري يا حبيبي من حبيبي أنت تدري ونحول الجسم والدمع يبوحان بسري يا عزيزي قد كتمت الحب حتى ضاق صدري واحدة بتحب ربنا تقول له انت عارف مين اللي بحبه مفيش غيرك يا رب يا جماعة الكلام ده انتوا مجربينه في كل حته جربوه الناحيه دي بس دعوه لمده اسبوع لمده اسبوع نهدي الامور كلها ونحول كل الكلام الحلو والجميل ده في اتجاه تاني ينفع اهو شوف الكلام الحلو انت تدري يا حبيبي من حبيبي انت تدري احلف بالله ما تقدر تقولها له في خلوه بسهوله يا حبيبي دي تقدر تقدر تقولها كده وانت حاسس انها طالعه من جواك قوي ما تقدرش عشان انت عارف كويس انت بتعامل مين اللي مطلع على اللي في قلبك فمش سهله تطلع تاني قرار يا شباب قلنا اول حاجه التوبه تاني حاجه البكاء بين يديه تالت قرار لو بتحب ربنا هتبقى نفسك تعرفه كتير قوي نفسك تتعرف عليه تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة أتعرف عليك إزاي يا رب أقول لك روشتة سريعة أسهل طريقة ربنا قال إن احنا نتعرف عليه بها وإذا سألك عبادي عني ها مين ربنا مين ربنا فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ارفعها وقول طلع كل حاجة ساعتها هتعرف من تعامل بس أنا مش عايز الدعاء بتاعنا اللي هو اللهم اللهم كده طلعها من جواك هتعرفه لو بتحب ربنا هتعظم اللي هو بيعظمه القرار هيختلف ربنا بيعظم شأن الصلاة الصلاة الصلة التي بينك وبينها فشوف انت بقى هيبقى استقبالك لحي على الصلاة لازم يبقى مختلف حي على الصلاة لبيك يا ربي بتحبه بالله عليك يعني هي اللي رفعت سماعة التليفون وانت بتحبه قوي يعني وقالت انا عايزك ضروري خلاص كله مش مهم والدنيا النهاردة تطربق مش مشكلة صح وعجلت إليك ربي لترضى يبقى القرار هيختلف تماما قال أبو سليمان الداراني لا تفوت أحد صلاة الجماعة إلا بذنب وكان ابن مسعود يقول لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق لو بتحبه وتعرف إنه في حاجات تقربك منه قوي وتخليك فعلا محبوب عنده هتجري تعملها فلما تسمع ربك يقول في الحديث القدسي وما يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه يبقى الفرض ده هيبقى حاجة عظيمة جدا عندك وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يبقى السنن مش الصلوات بس كل النوافل صيام النوافل أذكارك نوافل قيامك لليل نوافل أنا لازم أعجل بيها النهاردة سبحان الله الساعة ستة قبل الدرس يعني أنا كنت نازل اتصلت بيا أم يعني عندها 51 سنة بصوا سؤال أنا قلت أكيد الرسالة دي جاية عشان أقولها لكم يعني آه شيخ أنا عايز أسأل حضرتك في ندر اتفضلي أنا كنت ندرت من 31 سنة ندر إيه الندر؟ واحد إن أنا أحفظ القرآن كله اتنين إن أنا أحفظ عشرة من أولاد المسلمين ثلاثة إن أنا أصوم سنتين الأشهر الحرم كاملة أربع شهور أربعة إن أنا ما فرطش في قيام الليل خمسة إن صلاة الفجر تبقى في وقتها طول الوقت عمري ما تخلف عنها إني أتصدق بصدقات بالشكل الفلاني قعدت تقول لي أعمال قلت لها ما شاء الله قالت أنا الحمد لله بصوا البشرى بقى القرآن أنا ختمت السنة اللي فاتت هي عندها 51 سنة ختمت عندها 50 سنة أنا ختمت بفضل الله بفضل الله عز وجل القيام الحمد لله صلاة الفجر الحمد لله كل اللي أنا عهدت ربنا عليه أحمد ربنا لكن أنا عندي كلية من كليتين فيها مشكلة عيب خلقي فالصيام بقى صعب شوية عليا فأنا مش عارف أعمل إيه في حكاية الأربع شهور أنا صمت سنة صمت 130 يوم فمش عارفة السنة دي ينفع بقى إن أنا يعني ممكن أعمل على بدلها عمل تاني ولا النذر ده يلزمني ولا إيه الوضع بصوا بقى هي ندرت قالت إيه محل الشاهد قالت أنا قلت من 31 سنة النذر ده قلت يا رب لو أنا ما عملتش الكلام ده احرمني من الجنة قلت لها يعني انت شققتي على نفسك قالت لي باللفظ كده محبة في ربنا يا نهار ابيض هو في ناس بالشكل ده في زماننا ده الله اكبر انا قعدت ادعي لها ما جاوبتش اجاوب ايه الله اكبر الله اكبر بص بص هي عملت لنفسها ايه حطت نفسها كده وانا بدعوك وبدعو نفسي ان احنا نبقى كده تعرف وانت قاعد دلوقتي تحلف على نفسك الاسبوع ده ما يعديش إلا وإن أنت عامل فيه عمل فذ كبير تلقى الله عز وجل به من هنا ورايح الموضوع كده والله بالصدق وبالإخلاص الأمور بتختلف تماما ينفع والله أي واحد منكم قادر أن يبقى كده واحد من الناس كان لسه في سنة أولى سنة أولى يعني لسه ملتزم ما بقالوش كام شهر يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله أعمال انت لو قعدت اقول لك كان بيعمل ايه لولا انه بيقسم بالله والله ما صدق ده بتتعمل ايه ايه الاعمال الضخمه الفذه الرهيبه دي صدق فعشان كده بقول انت يلي قاعد دلوقتي تسمع الكلام ده كده وتقعد تقول لي ده الشيخ بيحلم والله انت قادر ان انت تعمل حاجات انا ما بقولكش ان انت تختم كل ثلاث ايام ولا ان انت تعمل كذا ولا كذا انت قادر ان انت تبقى في اماكن تانية تعمل حاجات كبيرة قوي صاحبنا هو ما كانش مصدق دخل ثلاثة في الإسلام أعمالهم كلها في ميزان حسناته كلها صلواتهم وذكرهم وكل شيء بقى في ميزان حسناته يلقى الله عز وجل بأعمالهم كلها بإيه؟ بقرار بموقف بلحظة صدق مع ربنا بإحساس بأن في حاجة اسمها إسلام لازم أعمل لها حاجة اسمها أمة ما ينفعش تبقى بالهوان ده وانا عايش لو بتحب ربنا هيبقى ده قرارك من اللحظة دي لازم تبقى حاجة لازم ما تبقاش كده على هامش التاريخ تعيش وتموت تاكل وتشرب وخلاص وهي دنيا بتتقضى شمال ويمين لو بتحبه بجد هتتعب له كان الإمام مالك يقول إن المحب لله يحب النصب لله هقطع نفسي لربنا في كل مجال المهم الخير يوصل للناس دعوة الخير توصل للناس بأي شيء بأي حاجة أقدر عليها النهاردة ممكن تبقى بشريط تبقى بكتاب تبقى بإيميل تبقى باستيكر تبقى بأي شيء بكلمة طيبة ما ينفعش تعيش كده ما ينفعش تعيش قد أهمتهم أنفسهم عمرك ما هتعرف تخطف الطريق ده خطوة وانت عايش لنفسك وبس القرار بيقول عظم ما يعظم الله لو بتحبه هتكثر من ذكره دي علامة المحب الواحد لما بيحب حد قوي تلاقيه كل شوية يتكلم عليه ولما يجي بقى ذكره تلاقيه يضحك قوي تبص كده على الكاتبين كتابهم ولا حاجة تلاقي يجي لهم تليفون أول ما التليفون ده يبتسم تعرف إنه على طول دي هي الغلط غير كده تلاقي الموضوع اختلف والكلام بقى حنين والاسلوب بقى كويس وبقى مرتاح ومبقاش في اي مشكله في الحياه هو ده لو بتحبه بجد هترتاح في ذكره هتكثر من ذكره كلامه هيتقري باسلوب تاني خالص ده كلام حبيبك احد الناس بيحكي لي وهو قاعد المسج وصلت كل شوية يطلع يبص في ال message ويقفلها تاني كل شوية message يطلع ويقفلها تاني وتتقري عشرين مرة ال message هو كده ده كلام حبيبي فلما اجي اقراه بيكلمني انا مش بقى الطريقة اللي احنا كنت بقول عليها دي اللي يمسك المصحف ان الذين كفروا مش احنا ان المنافقين في الدرك الاسفل اعوذ بالله ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يعني شايفني قوي خلاص فلا لا ده بالعكس يمسك يبتدي يقرا ويتفاعل مع الكلام يجي آية زي دي سلم يا رب يا رب ما يكونش اسمي عندك كده يا رب أكون مخادع نفسي وأنا مش داري يخادعون الله وهو خادعهم يخاف إن الذين أمنوا يا رب اجعلنا منهم يا رب يا رب اجعلنا منهم يا رب إن الله يحب المتقين آه يا رب يا رب يا رب أنا أنا غلبان ما ينفعش أبقى كده بس كريم أنت يا رب كده يبقى في تفاعل مع كلام حبيبك فلو بتحبه هيبقى القرآن ليه طعم تاني خالص عليك لو بتحبه هيبقى رضاه عندك أهم من أي حاجة تانية حتى ولو كان ده في سخط أهلك وسخط الناس المهم هو يرضى اسمع الحديث ده واحفظه قوي علشان يحل لك مشاكل البيت ويحل لك مشاكل المجتمع اللي انت عايش فيه اسمعه وطبقه وخليه قدام عينيك مع كل موقف من المواقف دي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله الناس ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس دي رواية يمكن حفظنها بصوا بقى الروايات الثانية في رواية من طلب محامد الناس بمعصية الله عاد حامده ذاما يعني اللي هيعمل للناس علشان الناس تقول عليه علشان ما حدش يزعل منه علشان علشان هم نفسهم هيتقلبوا عليه الرواية بقى اللي هي اللي أنا عايزها تتناقش النهاردة الرواية الأخيرة دي قال صلى الله عليه وسلم من أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه من أرضاه في سخطه واخد بالك يبقى ربنا يغضب ويغضب اللي هو كان عايز يرضيهم ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه من أسخطه في رضاه حتى يزينه ويزين قوله وعمله في عينه بص جميلة ازاي يعني ايه اللي يحصل لا ما تعملش كده انت يظهر هتبقى مش عارف ازاي وانت الكلام ده فهو يقول بس يا رب انا مش عايز ده والله يا رب ما انا عايز اي حاجه غير ان انت تبقى راضي عني راضي يا رب فربنا سبحانه وتعالى لو اطلع على صدق قلبه خلاص يحصل ايه بقى يقعدوا بينهم وبين نفسهم يقولوا والله الواد ما هو كويس وما فيش مشاكل وهو برضه عايز طريق ربنا ويبتدوا يقولوا يا كلامه حلو كده و- واخلاقياته اختلفت وسلوكياته لا الدين عمل فيه حاجه تانية حتى يزينه ويزين قوله وعمله في عينه النهارده الواجب العملي رقم واحد قرار دلوقتي أنا حاسب لك دقيقة علشان ما تخرجش من هنا إلا بقرارات خليك حمل المسؤولية دي لازم تبقى قدها خد قرارك دلوقتي الذنب الفلاني والله يا رب والله يا رب معود لي تاني خلاص والله يا رب من اللحظة دي ولو أدنى عمل هتحافظ عليه لو هتقول هحافظ على أذكار هحافظ على كل يوم على استغفار هحافظ على صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هتصدق كل يوم ولو بجنيه هعمل أي خطوة لقدام علشان الإيمان يزيد وينقص فإن لم يكن يزيد فإنه ينقص فلازم كل يوم أتقدم لك خطوة لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كلنا دلوقتي قرارات هنتوب من إيه وهنعمل إيه هسيب لك دقيقة وهنأمن مع بعض إن إحنا كلنا إن شاء الله ربنا يتقبل منا اللحظة دي يمكن تكون لحظة الصدق اللي تنجيني وتنجيك اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل يا رب لا تجعلنا أهون الأشياء عليك يا رب يا رب أنت الكريم أنت الرحيم ليس لنا أحد سواك فتقبل منا إنك أنت السميع العليم فتقبل منا إنك أنت السميع العليم يا رب يا عظيم يا حليم من علينا بتوبة ترضى بها عنا ترضى بها عنا أختم لكم بنصيحة ودعاء أما النصيحة فكانت من كلام بعض السلف يقول من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملة ومن أعرض عن الله بكله أعرض الله عنه جملة ومن كان لله مرة وعليه مرة فالله له مرة ومرة النصيحة بتقول اوعى تتردد اوعى تتذبذب ربنا ما ذكرش التردد والتذبذب إلا في معرض الذنب وصف بهم المنافقين والعياذ بالله قال فهم في ريبهم يترددون وقال مذبذبين بين ذلك اوعى لحسن التردد ده وقع من الصراط الصراط هيبقى زي الخط البياني اللي انت هتمشيه في حياتك فكنت بتمشي خطوتين وتقع وتمشي خطوتين وتقع وترجع تاني هو كده بالظبط الصراط هيبقى هو هو إلا أن تتوب انتوا عارفين مشكلتها دي الصراط ده أحد من السيف يعني الوقعة هتبقى ماسك كده في خيط تحتيك جهنم وما تقدرش تسيب ايدك ايدك بتتألم متجرح مش قادر مش قادر تمسك بس عارف ان اللي تحت اشد فخايف فتقعد زي الفترة اللي انت قعدتها بالظبط كده ما بين طريق الهداية وطريق الغواية قعدت قد ايه كنت ماشي يومين بتوع رمضان وظبطت فيهم احوالك وبعد كده السنة كلها يوم فوق ويوم تحت هتبقى كده برضو على الصراط ثلاث أربع خطوات وبعد كده سنة نايمين سنة كده بتشعلق إلا أن تتوب فيبقى ربنا سبحانه وتعالى يجعلها لك نور فتعدي المثال ده حطه قدام عينيك كل ما تلاقي نفسك بعدت شوية قول دي وقع على الصراط فإياك والتردد إياك والتذبذب أما الدعاء فهو مناسب لمعنى الحب وهو من دعاء بعض التابعين عايزين اللي معاه ورقة وقلم يكتب ويقول عشان دعاء جميل عايزين نحفظه ونقوله بيقول إيه اللهم أنت تعطيني من غير أن أسألك فكيف تحرمني وأنا أسألك اللهم أنت تعطيني من غير أن أسألك فكيف تحرمني وأنا أسألك اللهم إني أسألك أن تسكن عظمتك قلبي وأن تسقيني شربة من كأس حبك يا عتبة الغلام كان يمشي يقول إيه أنا العطشان من حبك لا أروى أنا الجائع الذي لم يشبع من حب ربي يا رب تكون في جلستنا دي حبنا شوية حبيتوه يا جماعة حسيت بقربه منك حسيت بكرمه عليك حسيت قد ايه بيحبك انا دعوتي اللي انا دايما بوصي بيها وما تزعلوش حق عليكم انا دايما اقول قل لا اسالكم عليه اجرا الا الدعوه دي ادعوا لي ان اكون سببا في تحبيبه الى قلوب عباده انا دعوتي دي كلها هدفها الاساس ربنا يشهد اني ما بقولش غيرها يا رب كل حاجة تبقى تتوظف للهدف ده إن حببك لقلوب عبادك اتفقنا؟ وصلناكم بدعوتين دعوة ليكم ودعوة لهذا العبد الفقير أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل ذلك في ميزاننا وميزانكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك يا الله نسألك يا ربنا يا ربنا يا ربنا أن تحبنا يا حنان ارحم حنين الحان إليك يا منان من علينا بتوبة ترضى بها عنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغيث نستغيث فأصلح لنا شأننا كله فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب يا رب يا رب هذه أيدينا مرفوعة إليك وهي ملوثة بالذنوب والخطايا
وليس لنا رب سواك يغفر وليس لنا رب سواك يعفو وليس لنا رب سواك يتوب علينا فاللهم اغفر وارحم واعف عنا تعلم واهدنا وتكرم سبحانك سبحانك الأعز الأكرم يا رب قست منا القلوب وأنت علام الغيوب فيا رب طهر قلوبنا ولا تستودعها إلا حبك ولا تجعل فيها تعلقا إلا بك يا رب يا حليم تب علينا وارحمنا يا رب لا تحرمنا منك ولا تحرمنا لذة القرب منك يا رب إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها علانيتها وسرها ما علمنا منها وما لم نعلم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب لا تجعلنا بك مغرورين يا رب لا تفض جمعنا هذا إلا وقد رضيت عنا أجمعين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم